أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا القرب منك اللهم ارزقنا القرب منك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك ربنا أنزلا علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا النهاردة زي امبارح ما بتفرقش يا ترى انت فين من الطريق لربنا ما بتفرقش طيب هتفضل كده لحد امتى مش عارف اديني عايش طيب هي دي عيشة قول لي انت عايش ليه بجد انت عايش ليه كتير بنسأل السؤال ده ولغاية دلوقتي مش حاسس ان انتوا وصلتكوا الرسالة المطلوبة احنا يا جماعة بجد هدفنا ايه في الحياة حلمنا ايه انت بتحلم بايه هدفك الحقيقي اللي انت عايش له ايه هم. عندنا اجابات واضحة محددة ولا شعارات كبيرة وعبارات منشطات وإنشائيات أنت دلوقتي في أنهي مرحلة أنت دلوقتي في مرحلة الجامعة عايش ليه عشان أنجح تنجح ليه علشان أخلص من الدراسة دي و... وأبقى حاجة ولاقي لي شغلانة كويسة ولا حاجة طيب ماشي وتلاقي لك شغلانة كويسة ليه عشان أعيش كويس ولما تعيش كويس هتعمل إيه هقضيها هعمل إيه ليه بجد واحد تاني مقبل على الزواج هم. عايز ايه عايز اتجوز طيب تتجوز ليه يعني دي عايزه سؤال دي مش عايزه تسال فيها دي. طيب يعني عايز تعب في نفسك اه طبعا طيب عشان ايه عشان الواحد ما يقعش في الاخطاء والمشاكل عشان ترضيه يعني ولا عشان تعيش طيب واحد تاني في شغله عايش ليه لقمة العيش عشان ايه برضه عشان اعيش تعيشها ليه السؤال لما توصل لعمقه هو ده اللي انا عايز اكلمك عنه النهاردة هات كده اخر الخط هتلاقي نفسك بتتوه ومش عندك اجابة محددة وتلاقي نفسك مش عارف يعني ايه اه طبعا عشان ربنا يرضى عنا وكذا و... بجد مصر لو كان كده كانت حاجات كتير قوي قوي قوي تتغير في حياتنا هنضحك على مين الهدف ايه انا بسأل نفسي طيب انا جاي اقول لكم الكلام ده ليه انا شغال في الدعوة ليه ايه هدفي الحقيقي ايه الهدف اللي انا ببحث عنه ابحث عنه ارد ربنا من هذا الجانب ليه في اقعد اسأل نفسك ليه كذا ليه ما تفتحش في باب تاني ممكن الدعوة دي تبقى فتنة ما تخليك في مجال آخر لازم أبقى محتسب لازم وأنا جاي الدرس أسأل نفسي أنا جاي أديهم الدرس ده ليه لازم علشان خاطر نصحح المسار نعرف في البداية إحنا عايزين إيه ده واحد هسألك نفس السؤال بس بطريقة تانية إحساسك بالوقت عامل إزاي ما هو لو انت عايش لهدف كبير اسمه الجنة ورضا ربنا الوقت هيبقى غالي قوي قوي قوي عندك احساسك بالوقت فاكر النهاردة ايه ساعات كتير تلاقي نفسك مش عارف هو النهاردة كام والنهاردة ايه اصلا صح مش ده بيحصل بتضيع وقت كتير بتضيع وقت كتير طيب لو عايز تعرف ازاي تدير وقتك ازاي يبقى ليك هدف حقيقي في الحياة تعالوا النهاردة نتكلم على المعنى ده ونقول يوم في حياتنا يبقى عامل ازاي من خلال المعنيين دول رقم واحد عايز ايه رقم اتنين بتقضي وقتك ازاي لو جاوبت على السؤالين دول اعرف انت مين همك الحقيقي وانت قاعد بتتكلم بتتكلم عن ايه ايه اللي جواك وانت فعلا متحمس له عايز تعمل حاجة ايه هي ولا انت عايش انا عايز اعرف همك ويبان المعنى ده في ايه الامر الثاني اللي هو ايه وقتك قاعد بيضيع في وقت ولا مهتم بالوقت يعني قاعد بيفكر دلوقتي ان في ورد قيام فما ينفعش يقعد كتير فعشان كده حاطط جدول في حياته يبقى انا لازم هنام في الوقت الفلاني ولازم هعمل كذا ما طولش في كذا في ورد قرآن ورايا في ورايا التزامات تجاه ربي وورايا اهداف انا عايش لها ما ينفعش ان حد يدخل معايا في حياتي ويقطع عليا الطريق مش يوصلني هو ده المعنى اللي احنا محتاجين النهاردة نغرسه في وجدان كل مسلم واحد انه يبقى لازم هدف قدامه يريد ان يحققه الهدف ده علشان يبقى هدف فعال هدف يؤدي الى النجاح هدف ايجابي لازم له اربع شروط نقولهم بطريقة تانية احنا قلنا انه لازم يبقى هدف محدد وهدف واضح وهدف واقعي وقابل للقياس اللي هو انا عارف انا رايح فين وقدامي الهدف طول الوقت وهنقول دلوقتي ازاي تعيش لهدف بطريقة عملية هدف واضح هدف محدد في نفس الوقت هدف واقعي مش عايز شعارات مش عايز تقول لي انا هدفي ان انا اختم القرآن في شهر ما بلاش كلام مش هيتنفذ انا عايز كلام واقعي انا هدفي ان انا هتغير في المجال الفلاني 180 درجة وانت ما بتعملش اي حاجة للهدف اللي انت بتتكلم عليه وبتقول في لحظة كده هتتغير وهتبقى انسان مثالي ده كلام مش واقعي هدفك الواقعي ايه وفي نفس الوقت الهدف اللي قدامك ده انت محدده لاهداف جزئية الاسبوع ده اليوم ده كل يوم انت بتحاسب نفسك قوي على اهدافك النهاردة هدفنا ايه من الوقت ده للوقت ده هعمل ايه ومن الوقت ده للوقت ده انا هعمل ايه وبحاسب نفسي عليه وكاتب الحاجات دي علشان يبقى بالليل ورد محاسبة قبل ما انام انا عملت الهدف ولا ما عملتوش لو انا مش عايش كده يبقى انا عايش الفوضى وما استحقش ان ربنا يميزني بالاسلام لان ديني بيظبط لي كل المعاني دي لكن احنا غافلين عنها وبنستوردها صح يبقى قدامي هدف مرحلي هدف جزئي هدف خلال الاسبوع ان انا هحفظ ربع قرآن انا دلوقتي عندي بعض الارتباطات مش هقدر احفظ اكتر من خمس ايات كل يوم هحفظ ربع او هحفظ ربعين او انا عندي وقت انا هحفظ جزء في الاسبوع ده انا هراجع كذا ده هدفي كاتب الهدف ده علشان خاطر هحققه هعمل ايه كل يوم هراجع كذا مش قادر على نفسي وبمشي يوم اتنين وانت عارف كلنا بنكتب الجداول دي وفي الاخر خالص ما بنعملش حاجة احلف على نفسي اخلي حد يتابعني واقول له بالله عليك يعني خليك معايا علشان بس في الاول خالص يبقى في رقابة كده خارجية وبعد كده تبقى في رقابة ذاتية تمام يبقى حطيت الهدف الاسبوعي ان انا اعمل ده خلال الشهر هعمل ايه حاطط هدف ان انا هنتهي من الكتاب الفلاني ان انا هعمل كذا هخلص كذا قدامي اهداف حقيقية انا عايش لها عشان توصلني للهدف الكبير اللي انا عايش له اللي اسمه بس انت ترضى فاهمين يا جماعة دي الاهداف بيقولوها الجماعة بتوع الادارة بطريقة تانية يقول لك اول حاجة لازم يحصل بينك وبين الهدف اللي انت متعايش له انسجام لازم يحصل ايه انسجام أب انا ما احطش هدف مش بتاعي انا مش طالب علم انا ما بحبش اقعد على كتاب ده انا اقعد افرق يعني تلاقيني قاعد على البتاع مش عايز ما بعرفش اقعد ساعه على كتاب فتيجي تقول لي انت هتبقى من طلبه العلم النابغين في امه الاسلام يا عم صلي على النبي احنا صلى الله عليه وسلم مش سكتنا دي قول كلام واقعي ايه اللي هنفع انا فيه انا ممكن تلاقيني قوي انا جدع يعني واعمل في اعمال البر وبتاع اطلبني في اي حاجه في قضاء حوائج المسلمين اقوم اخد عربيتي ولا اخد عربيه واحد صاحبي واطلع اجيب مش عارف ايه افرق بطاطين واعمل كذا واسوي كذا انا في الكلام ده سداد تمام ليه لا اشتغل فيها كل ميسر لما خلق له بس انا عايز ابقى بتاعه لا يا عم ما تبقاش انت الهدف ده ما فيش بينك وبينه انسجام الهدف ان انت تبقى طالب علم ده ما فيش انسجام بينك وبينه وفي واحد ما يعرفش دي وهو ربنا فاتح عليه يمسك المصحف تلاقيه ما شاء الله يقرا له بالاجزاء قد كده ويعمل كذا عابد يحب قوي ان هو ي... تقول له قيام صيام اذكار شغال تيجي تقول له كتاب لا تيجي تقول له دعوه لسانه تقيل ما, ما بعرفش اكلم الناس مش بتاعته سكتك فين سكتك هنا انت هتخدم فين انت ما شاء الله ذكي ومتميز ومتفوق في دراستك هتخدم في المجال ده في بينك وبين الحته دي اه ما شاء الله الحاجه دي ربنا حببك فيها قوي فبتحب ان انت تقعد تذاكر المذاكره الخاصه بدراستك او او انت بتحب مجال الكمبيوتر وانت بتحب مجال فلان في الهندسه وانت في الطب وانت في كذا جميل بتفكر بقى ازاي هتسيب من بعديك عمل يكون سبب لمضاعفه اجرك ان انت مش تموت كده وخلاص لا سايب بصمه سايب بصمه ان انت عملت حاجه عملت ايه في مجالك الناس من بعديك تقعد تدعي لك الناس من بعديك ينتفعوا باللي انت سبته فيبقى يكثر في عملك الصالح حتى وانت في قبرك ما شاء الله صحيفة الاعمال الحسنات مليانة بسبب انك سنيت في الاسلام سنة حسنة من مجالك ادي هدف في بيني وبينه انسجام ابتدي يبقى هو ده الهدف اللي انا عايزه يبقى ما ينفعش يملى علي اهداف عشان كده دايما في الحته دي هتيجي تقول لي طب انا اعمل ايه ما ينفعش اقول لك انت لازم تستكشفها من نفسك لازم تخش في كل باب وتعرف انت هتنفع فين شوفوا صلاح الدين صلاح الدين من اول النشأة هو في بينه وبين الهدف اللي هو تحرير القدس في بينه وبين الهدف انسجام هو نشئ في بيئة فيها المعنى ده معنى الجهاد في سبيل الله وإعلاء راية الله فبينه وبين الهدف ده انسجام فعشان كده هيبقى هو صلاح الدين وعشان كده هو اللي البطولات العظيمة دي وتحرير القدس تبقى على ايديه لأنه من البداية في هدف صلاح الدين ما كانش بيضحك يقول كيف أضحك والقدس بيد الصليبيين أضحك إزاي كانوا بعض الناس حواليه فتسامروا فذكروا شيئا فضحكوا أما هو فسكت شايل هم أنا ما بقولكش ما تضحكش بس أنا بقولك هو بص عايش إزاي في بينه وبين الهدف انسجام صلة هو عايش أنا هعمل إيه أنا هعمل ده المشايخ الكبار واحد زي الشيخ الألباني يقول أنا من البداية خالص ربنا حبب إلي علم الحديث طب خد كذا طب اعمل كذا لا هو الشغلانه دي امسك الحديث واشوف الرواه واقول ده اسناده صح وده اسناده في عله معينه و و و واشتغلت كده 60 سنه بس من البدايه حاطط هدف ايه هو الهدف ان انا اغربل السنه دي واخلي المسلمين يعرفوا ايه الكلام اللي فعلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي لم يصح عنه هدف فتلاقيه يعمل عمل ما يعملوش حد في تاريخ المسلمين تلاقيه سايب من بعديه كم من الأعمال في تصحيح الأحاديث وتضعيفها تقريبا ما حدش سبقه إليها قعدنا من عهد أصحاب السنن اللي هو في القرن الثالث لغاية أهو إحنا في القرن الخامس عشر بعديه بحوالي 1100 سنة ما نعرفش والله الأحاديث اللي في الترمذي ولا الأحاديث اللي في النسائي ولا بتاع دي أحاديث موجودة صحيحة ضعيفة ما لناش دعوة ما نعرفش لغاية ما يقيده الله عز وجل في زماننا عشان يعمل كده حط من الأول خالص هدف عشله عشان كده بقى هو الشيخ الألباني فرقت ناس كتير مشايخنا و- وعلمائنا تلاقيه ربنا فتح له في باب معين كده في الطاعة شغال فيه وأستاذ فيه وضحت أنا أبص لبعض المشايخ الدعاء ألاقيه مثلا ملوش الأوراد الكبيرة في العبادات و و و. بس هو ما تلاقيه زيه في الدعوة في كل حتة قاعد بيفكر إزاي يسيب أثر طيب يدخل مسجد يبقى عايز يحط لوحة ما يعرفش ايه الكمبيوتر والدنيا وبتاع يبقى ازاي اعمل موقع يبقى ماشي في الشارع طب ازاي دي الناس دي توصل لها الرسالة دي هو بيفكر كده تقول له طب يلا بقى النهاردة كده اقعد لك ايه اعتكف لك 10 ايام وتفرغ فيهم مش سكته يشتغل بس مش دي حتته هو ربنا خلاه يشتغل في ده وانت كمان لازم يبقى ليك هدف واضح محدد بينك وبينه انسجام علشان خاطر تحققه طيب نعملها عمل ازاي بتوع الاداره بيقولوا لنا امسك ورقه وقلم واكتب الهدف وحطه قدام عينيك واقعد كل شويه كلم نفسك عن الهدف ده يعني مثلا ايه عندنا موسم امتحانات الامتحانات هتخلص يوم 20 واحد هبقى من اول امتحانات من امتى مش عارف من يوم مثلا 20 12 لغايه 20 واحد قد ايه امتحانات حاطط قدامي الهدف ان دي فتره الامتحانات وانا لازم احقق هدفي ان انا انجح في مذاكرتي دي انا قدامي هدف دلوقتي احنا في شهر محرم ايه رايكم انا هقعد اقول افكار طول الدرس لو انت حسبتها لو تحفظ كل يوم ربع من دلوقتي اكيد يعني حافظ لك شويه كده يعني جزء ولا حاجه على قدينا ماشي لو حسبتها من اول محرم لغايه رمضان تختم القران هما 8 شهور فلو انت حفظت كل يوم ربع من دلوقتي في رمضان الجاي تكون خاتم القران وتكون بتصلي انت لنفسك ايه رايك في الهدف ده لو حاطينه ايه احنا لسه قايلين ده مش بالنسبه لك واقعي مش هينفع هيجي كذا يوم مش هيعمل ابتدي اقول كلام واقعي نخليه كام هحفظ قد ايه ربعين في الاسبوع مثلا يعني انا هحفظ قد ايه هحفظ كده في الشهر الجزء طب خلال الثمان شهور يبقى انا هخلص ربع القران هحفظ ربع القران في الثمان شهور دول ربعين في الاسبوع ايه رايكم طب برضه مش واقعي بالنسبه لي ماشي حط اللي ينفعك يبقى كده انا حط- حطيت واقيده قدامي عشان بعد كده لما الايام تمشي ابص محرم كان المطلوب اخلص قد ايه كان المطلوب اخلص جزء حفظته لا ما حفظتوش يبقى لازم بقى في معامله مع النفس قويه وانا حالف مثلا على نفسي ان انا مش هعدي عليا اسبوع الا واكون عامل كذا لازم يبقى في غرامة عشان النفس لما تيجي تقول لأ تبتدي تقول آه أنا لازم دلوقتي أخد بالي وأصحح من نيتي في عملي ماشي يا عم يبقى أول حاجة إيه هتحط الهدف يبقى بينك وبينه انسجام هتقيد الهدف ده يعني هتكتبه قدامك جميل ولازم تحط له مرحلة زمنية يعني ما ينفعش تحط الهدف وتقول انا ايه هختم القران ان شاء الله انا اول ما هلتزم هبقى بجد بجد بقى انا اول ما هعمل كده هتلاقيني من البدايه على طول قيام كل يوم ألف ايه عايزين كلام واقعي بلاش الاحلام لان دي ايه يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرور هو ده اللي هو يديله والله هتبقى كويس بس انت بس تخلص المذاكره وتخلص فتره الدراسه دي اصل انت واخد بالك كل ما تيجي تواظب على درس يجي لك مود الامتحانات والبتاع تلاقي نفسك سبت الدروس وسبت الحاجه فمش هتنفع نخلص بس الدراسه يا دوبك تشتغل شويه كده خلصنا الدراسه بعدين آه، هتقعد كده عاطل عايز كل الناس تقعد تقول عليك آه، ادي اخرتها واهلك في البيت عاملين مش عارف ايه شوف لك شغلانه انزل اشتغل لك شغلانه بقى طب هنعمل ايه ده انا بشتغل من الساعه 9 لغايه الساعه 8 بالليل اجيب منين انا ما عنديش اي وقت اعمل فيه اي حاجه طب ايه المشكله بعدين أنا لازم اتجوز يعني اقعد كده يعجبك يعني نقعد نتجوز طب وبعدين ولازم يعني احط بالذات بقى الفرق المرحله الاولانيه دي في حياتي مرحله العشرينات وبدايه الثلاثينات دي لازم اوقف بقى حالي كده واقف على ارض صلبه علشان خاطر بعد كده ما اتعبش لما اكبر وابقى بنيت مستقبل ليا ولاولادي وبعدين والاولاد دول هتضيعهم معاك خلصت القصه مات الله يرحمه الله يرحمه هو ده دي طريقه ابليس انه فاكرين كنت قلت لكم المثال ده ان هو يعمل ايه يحط لك كوره كده قدامك في المرمى اهو يلا يا ابني سدد يلا يا حبيبي اهي الكوره اهي خد حط يا حبيبي مفيش مشكله انت والجون اهو مفيش اي حاجه تجري يروح شايل لك الكوره حاططها لك في حته ثانيه لا اله الا الله تجري الناحيه الثانيه يجيبها لك هنا يعملها لك هنا لغايه ما انت تلاقي نفسك بتلف حوالين نفسك وما سددناش ولا جبنا جوان ولا عملنا اي حاجه هو ده فهمتوا فيبقى لازم انسجام بيني وبين الهدف اكتب هدفي بطريقه مفصله قلنا مش اهداف اللي هي الكبيره لا انا خلال اليوم ده اعمل كذا خلال الاسبوع كذا الهدف الشهري كذا الهدف السنوي كذا جميل وقلنا انه يكون ساعه ما يكتب الهدف ده يكون ملاحظ معنا انه يكون هدف واقعي فعلا يقدر يقوم بيه تعال اقول لكم برضو شويه افكار في المعنى ده ناخد نماذج الناس انت في الجامعه هدفك ايه هدفك بقى الحقيقي اللي ينفع انه يبقى هدف بجد انت في مكان ومكان مليان بالناس وانت لو سبت نفسك هتقع وايه الاخبار اختلاط و... ومسائل مش متظبطه خالص فمش ناقصه يعني يبقى ايه المطلوب المطلوب ان انا اعمل حاجه عشان تحفظني ان انا ابقى مؤثر لا متاثر ما بقاش ردود افعال ابقى الفعل بايدي مش بايد غيري ما بقاش انا رد فعل للي بيحصل قدامي يبقى المطلوب انك تبقى مبارك اينما كنت مؤثر لا متاثر ازاي فكر انت بقى ازاي تعمل مجموعه شله الشله دي تبقى هي فعلا رفقه الخير ليك عشان تبقى رايح معاهم وراجع معاهم ورايح للمسجد معاهم وداخل السكشن تحضره وتعمل كذا ليك مجموعتك عشان ما تبعد عن الفتن لانك لو سبت نفسك كده هتقع يبقى هدف تكوين مجموعة من خلال أصحابي تكون رفقة خير نتعاون على الطاعة إن أنا في نفس الوقت أنا موجود أهو لازم أبقى سايب بصمة مع الناس دي إزاي أدعو إلى الله عز وجل بالحكمة وبالرفق وبالضوابط ومن غير أي مخالفات إزاي أوصل كلمة الخير للناس هفكر اعمل لهم مطوية هفكر اقول لهم كلمة في المسجد هفكر ان انا هعمل ايه دي متروكة ليك الوسائل اللي انت تشوف انها مساعدة انت هتتفوق دي سكتك ان انت تبقى الاول والناس كلها بصين لك الاول جاي وجاي ورايح وكده يعني فانت تبقى انت ايه محط انظار الناس فلما انت النهاردة بالتزامك وبدينك وبقيت انسان متميز ومتفوق هدف هتقطع نفسك في المذاكره عشان خاطر المعنى ده بجد ده اللي محفور جواك ما ينفعش انه واحد تاني ما يكونش ملتزم وما يعرفش طريق ربنا وهو اللي طالع والناس قاعده تقول اهو انت لا ليه ما هو يا شيخ بيأثر على أحوالي الدينية والإيمانية وانت عارف الواحد بيتبهدل و... يا عم لو والله لو إنك خدت النية دي واحتسبتها أصل أنت مش عايش لنفسك ساعتها مش عايز الناس تقول عليك أنا أهو أنت عايز تقول إسلامي أهو تفرق كتير وصلت يبقى هحط هدف هتقطعوا نفسكم في المذاكرة اصل الاخوة خيبانين يعني كل ما تيجي تسأل اخ يقول لك انا شايل مش عارف مادة وانا عامل مش عارف ايه ايه يا عم ما ينفعش بجد ما ينفعش يعني انا لو اقدر ان انا واحد واحد منكم اعرف بيانات واعرف هو بيعمل ايه واخباره ايه وكذا والله كنت عملت وما ينفعش وحرم انه يجي يحضر درس وهو خايب عايز تحضر درسنا تبقى انسان متميز ما يهمنيش ان انه يحضر لي الافات الناس هعمل بيها ايه انا لان القى الله عز وجل ويكون فعلا لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم اول كلام والناس في الاخر خالص تسقف لي عليه مش هو ده اللي انا عايزه انا عايزه هو يرضى فابقى سايب من ورايا اثر اسيب اثر بواحد براجل براجل بجد يعرف يعني ايه دين هو ده عرفنا ازاي نكون هدف تعالوا بقى للمحور الثاني وقتك بتضيعه بيضيع في حاجات فاضية كتير أكيد إيه المشكلة؟ واحد اتربينا إن احنا نضيع وقت طلعنا في بيوت مسلسلات وكورة وأفلام وقعدات طويلة رغي وحاجات مفيش مفيش هدف ما تنشأتش على إن المعاني دي تبقى جوايا يمكن بعض الناس في بيوتهم بيبقى مثلا في اوقات المذاكره والامتحانات والثانويه عامه وحاجات زي كده تلاقي كله قافل وما تضيعش وقتك وما تعملش وما تسويش الهدف ده ممكن لكن بعد كده الحياه بتتقضى لانه ما فيش في بيوتنا أهداف حقيقية ينفع إن احنا نعيش عليها إيه المشكلة؟ صحبة السوق دلوقتي أنت قاعد مع أصحابك عادي بقى لو قاعدين قاعدة حلوة إن شاء الله للفجر مش مشكلة طالما احنا قاعدين ومبسوطين وبنفرفش ومفيش أي مشكلة مفيش ضوابط لأن مفيش أهداف ما هي دي صحبة سوق مش قصدي ناس قاعدين بيشربوا مخدرات ولا ناس قاعدين بيعملوا كده لا بيضيعوا وقت فممكن يكون في وسط الناس اللي المفترض ان اسمهم ملتزمين يكونوا فيهم صحبة سوء لان هم اصلا مش عايشين لأي حاجة ففوضى فبالعكس القعدة مع دول تضيع القعدة مع الغافلين ربنا في اول الدعوة سورة الكهف دي سورة مكية ولا مدنية مكية يعني في البداية ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا الغفل ابعد عنه اللي غفل عن ذكري اللي ملوش هدف ابعد عنه واتبع هواه واحنا في زمن بتاع المزاج كله فكل واحد عايش بمزاجه وكل واحد عايش زي ما هو عايز فما ينفعش تقعد مع دول هتبقى انت متبع لهواك بتبص لل- ده بيعيش ازاي بمزاجه وانا اشمعنى انا كمان وتحس ان هو عايش كويس ما بنبصش احنا على عمق الموضوع ما بنبصش على الباطن بنبص على الظاهر ما بيهمناش وكان أمره فرطا بالله عليكم مش ده تعبير قرآني دقيق على أحوالنا الزمن ده فرطا تلاقي الدنيا إيه يمشي شوية وبعدين مش عارف شتات يوم فوق ويوم تحت ضايع ملوش منهج حقيقي في حياته صح يبقى ما ينفعش أبقى ليا صحبة تضيع لي وقتي نفس الوقت من الأسباب اللي تخلينا وقتي بيضيع إهمال النفس من المحاسبة يعني نفس الوضع النهاردة زي بكرة ما بتفرقش ما بتفرقش لكن انت بدأت تقول انا كده انا هديك دلوقتي كلام في ضمن الوقت هتشوف اللي انت عايش له لربنا هيطلع قد ايه وكمان بتفرط فيه من عمرك كله فلما تبص هتلاقي في ناس النهاردة بتموت فجأة انا ممكن يكون اللي باقيلي في الدنيا سنة او شهور او ايام او سنين بس قد ايه يعني ده العمر اهو انتوا حاسين بالوقت على طول احنا كنا في رمضان فوقنا كده طلعنا لقينا نفسنا بقينا في يوم عرفه دلوقتي فوقنا لقينا نفسنا في عاشوراء وهتلاقي نفسك عامل كده لغايه ايه ده خلصت احنا بقينا في رمضان مفيش بركه في الوقت صح محدش حاسس بقيمه الوقت طب ما طالما الدنيا بتجري كده ما هو ده بيستهلك في عمري وانا لغايه النهارده ضايع ومش عارف انا بقول المشكله من المشاكل ان الاخوه بيلتزموا في وقت متاخر عاده يعني لما يعرف طريق الالتزام قوي بتبقى في فتره الجامعه وبيقعد له بقى سنه سنتين مش عارف امشي كده ولا امشي كده اسمع ده ولا ما اسمعش ده اعمل هنا ولا اعمل هنا سنتين مش فاهم يمشي مع انهي حد وبعد شويه لما يعني يفهم الطريق يمشي شويه وبرضه من رواسب كثره الاتجاهات والافتراقات بيبقى قاعد رجليه تقيله وهو ياخد الخطوه هو انا كده صح ولا انا غلط هو ايه الموضوع فبيسيب نفسه في الاخر خالص هي زي ما هي والله دول دول اي حاجه المهم ابقى كويس وخلاص عشان ما ابقاش يعني انسان منحرف او يعمل اي حاجه اي حاجه وخلاص انا بسمع الشباب بقى طب يا ابني بس بالله عليك ليه بتعمل كده انت مش عارف ان الطريقه دي غلط ليه يبقى في اختلاط ويبقى في كذا وفي كذا دي غلط اه بقى بص يا شيخ هو ده الحاجه الوحيده اللي بنعملها عدله فسيبنا وخلاص ما فيش حاجه يعني صح غلط ما بتفرقش المهم خلاص يبقى مشينا نفسينا و- وهو الحمد لله بنركعها وخلاص بقى ما بتقعدش تعقدنا هو كده الكلام ده صح ولا مش صح بيقع ولا ما بيقعش كلكم ما شاء الله كلنا عندنا أهداف حقيقية وعارفين ومنضبطين ومن هدف لهدف وواصلين ما شاء الله لا قوة إلا بالله ده حصل طيب يبقى ايه مفيش محاسبة للنفس امتى تتحاسب لما تاخد الهدر لما تاخد بقى الايه ال- الضربة التمام تبتدي بقى تقول ايه اللي بيحصل ده الدنيا بدأت تلطش في إيه؟ فهنا بقى انا غلطان وانا ما بعملش تلاقي نفسك انت لو بصيت لورا عملت ايه في سنة التزام سنتين ثلاثة أربعة ما تعدش إهمال في محاسبة النفس ما عندكش دافع قوي ان انت لازم تتغير ان انت لازم تعمل ان ما عندكش وقت انك لو ضيعت الفترة اللي انت عايش فيها دلوقتي دي مش هتلاقي غيرها انا بقعد اقول للشباب في مرحله الجامعه الحق والله العظيم دي السنه الذهبيه في عمرك يقول لك مش متفرغ فيها اقول له والله ما هت- هتلاقي زيها الاخوات تقول لهم الفتره اللي قبل الجواز اسسي عليها دينك لغاية فترة البناء تكوني انت خلصتي كذا وكذا بعد كده هيبقى في زوج وبعد كده اولاد في سنة واحدة هتلاقي نفسك شلتي ثلاث اربع هموم بقى في زوج بعد شوية حمل بعد شوية بقى في ولد مش عارفة تتعاملي ايه ده اول ولد في حياتك لسه قاعدة تتدربي فيه الحياة مش عارفة اعمل ايه وتلاقي شكاوي بقى بيبعتوا لك رسائل يا شيخ عندي طفلة وعندها كم شهر وما فيش دين خالص مش عارف اعمل اي حاجة اعمل ايه خلاص الحق انك تنتهز لحظة الفراغ قبل الشغل وفراغك قبل شغلك يبقى لازم محاسبة للنفس دقيقة بتضيع وقت ليه من الحاجة اللي تضيع علاقاتك قوي وطبعا ده السبب الاساسي اللي ما يخليش فيه بركة في الوقت انك تقع في معصية توجب الغفلة فالمعاصي معاصي معاصي فبتبتدي بقى ايه ما هو انت يأس من نفسك وبتتوب كتير وما بتنفعش فتعيش بقى زي ما تعيش المهم المهم اهو نحاول نعمل اي حاجة فرجلك تقيلة فمش حاسس بقيمة الوقت اللي انت متعيشه تعالوا نقول يعني ايه وقت علشان خاطر الموضوع ده بقى بالذات لازم نضبطه عشان عايزين نطلع من هنا بشوية جداول ونطلع بشوية برامج ونطلع بأهداف ونحط لها مراحل زمنية واللهم قد بلغت اللهم فشلت طيب يعني ايه وقت قالوا في موقفين هيندم عليهم الإنسان قوي قوي قوي على الوقت الموقف الأولاني ساعة الاحتضار والموقف الثاني لما توفى كل نفس ما كسبت فتلاقي نفسك واحد أعلى منك بمراحل في الجنة على إنه كان يعني جنبك في المسجد وكان أخ يعني عادي إيه اللي بلغك ده كله كان ليه عمل سر كده ما كانش حد داري بيه عمل بسيط كان بيكفل يتيم كده من غير ما حد يدرى كان بيتصدق بصدقات خفية ومعاك شخص عادي جدا يمكن لا يؤبه له محدش بيبص له تلاقيه فوق قوي تقول يا ما كانش الواحد يعني ده ما كانش هتاخد حاجة ده الواحد لو كان طلع له 20 30 جنيه 50 جنيه كل شهر ويعمل صدقة هنا ولا هنا كان يمكن يوصل للدرجة دي فيتحسر تبص تلاقي تدخل انت في الجنة عند جنة احد احبابك في الله فتبص تلاقي ايه اشجار وايه ايه يا عم ليه ده كله اصله كان بيفرق عنك بس ان هو ما كانش بيضيع ثانية ثانية واحدة كان بيقول فيها سبحان الله العظيم وبحمده فكانت بتغرس ليه نخلة في الجنة شفت هو حاسس الوقت ازاي فيتحصر ساعة الاحتضار ربنا قال ايه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا هيتحسر قوي هيندم قوي هيحس قد ايه ربنا اداله نعمة وفرط فيها قوي مؤلمة قوي لما يا رب طب خلاص فهمت يا رب طب خلاص هرجع هبقى انسان تاني خالص يا رب اسف انتهت كلا فيتحسر ويعرف قيمة الوقت لما يكون الحساب وتجد بعض الناس قدر وحوسبوا بيوم في النار وهم يصطرخون فيها يصوت يصرخ مش يصرخون فيها يصطرخون يتكلفوا الصراخ من شدة ما هم فيه من العذاب مش هيصرخ بس مش هيقعد يلهج بصوت عالي ينادي خلاص فهمت وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وبعت لك الرسالات وبعت لك الإنذارات وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ساعتها هتعرف يعني ايه دقيقة ضيعتها بعيد عن ربنا هتعرف ان شهوة خدت لحظتها وانتهت وسابت من وراها آلام كانت هتعمل ايه يعني الفرجة على المنظر ده في الموقع ده ولا الفيلم ده ولا البنت دي اللي قعدت تضيع معاها وقتك وحياتك ولا العبثية اللي انت عايشها ولا الدنيا اللي حرقت قلبك عملت ايه في الاخر عارف ان انت ما كنتش فاهمها صح يبقى اول حاجة تعرف يعني ايه وقت الوقت راس مالك فلا تنفقه الا في عمل صالح ربنا سورة العصر قال ايه والعصر العصر ده اللي هو ايه يا جماعة الظهر الزمن بيحلف بالزمن طب بيحلف بالزمن لازم يبقى في علاقة ما بين المقسم والمقسم عليه في حاجة كده لازم يبقى في علاقة هو حلف على ايه والعصر ان الانسان لفي خسر ليه بيخسر بيضيع وقته بيضيع زمنه مين بقى اللي مش هيضيع زمنه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللي هيعمر وقته بالإيمان والعمل الصالح والدعوة هو ده اللي مش هيبقى في خسران غير كده انت بتهدر راس مالك فهمتوا المعنى يبقى اول حاجة اعرف واحفظ وخليها في وجدانك وخليها يشربها قلبك ان الوقت راس مالك والمؤمن بخيل بزمانه تعالوا نشوف المعادلة اللي انا كنت بكلمكم عليها دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني قال أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك تصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أعمار الأمة من بين الستين والسبعين طب والناس اللي بتعدي قال ده أقلهم يبقى ما ينفعش تراهن على الحصان الخسران تمام لأن ده أقل حاجة إنما الوقت فين ما بين ستين وسبعين خلينا نقول إنه هيعيش سبعين سنة تعالوا نحسبها قالوا كل خمس دقايق بتقضيها يوميا تقدر من إجمالي عمرك لو عمرك سبعين سنة لو خمس دقايق هتظبط فيهم نفسك تساوي ثلاث أشهر لو حسبت خمس دقايق بس ظبطتهم من النهاردة خمس دقايق بتوع ورد ذكر ما بقولوش خمس دقايق هصلي فيهم أربع ركعات خمس دقايق هقول فيهم مثلا 500 استغفار خمس دقايق بس يساوي قد ايه في عمرك ثلاث اشهر طيب كل ساعة تقضيها بالطريقة دي هتساوي تقريبا ثلاث سنين يعني لو احنا من النهاردة خدنا قرار هنظبط ساعة صح ساعة انت مهملها دلوقتي ساعة دي تساوي ثلاث سنين تعالوا نشوف جدولك سبع ساعات نوم ده كده مع الرأفة سبع ساعات نوم ماشي ثمان ساعات شغل ساعتين في مواصلات والتحركات ساعة تليفونات ساعة ونص أكل ساعة تريح فيها ساعة تقضيها ما بين صحابك وأصدقائك بالطريقة دي يكون إجمالي الوقت المستهلك 22 ساعة بما يعادل 66 سنة اتبقى ربنا قد ايه أربع سنين وساعتين اتبقى ربنا ساعتين ودول يطلعوا قد ايه في عمر كلهم أربع سنين أدي الموضوع كله أدي حق ربنا أربع سنين من جملة سبعين سنة ساعتين فقط والساعتين دول بقى احنا عاملين عليهم مشكلة كبيرة جدا يعني صلوات وذكر وقرآن و... ايه يا عم في صح هي دي المشكلة المعادلة دي بتقول شفت بقى الزمن بإيه غالي وقد إيه انك لازم تبقى فاهم انه راس مالك واوعى تهدر من راس مالك تاني حاجة الوقت هو الوقت ده كده هيمر من غير حساب وهو لسه قايل ربنا سبحانه وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر تمام يعني اديناك وقت واديناك فرص عملت ايه هو ده هتمر كده ولا هتبقى محل حساب ربنا قال وقفوهم إنهم مسؤولون فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون هتسألنا عن إيه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه عن علمه ما عمل به عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه عن جسمه فيما أبلاه ها عن عمره فيما أفناه ضيعت وقت ليه فالوقت محل سؤال يوم القيامة ثلاثة الوقت ليه خصائص الوقت يمضي سريعا قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين طب ما كان عايش 70 سنة حس ان ده كله بقى يوم ما هو موازين انتهت احنا دلوقتي بقينا في عالم الغيب وعالم الغيب ان يوما عند ربك كألف سنة فميزان الوقت ده يطلع قد ايه بقى اللي احنا عشناه ده كله طب لو يوم القيامة هتقف في الحشر يوم بس يوم واقف في المحشر قد ايه ده يا نهار ابيض خمسين الف سنة طب خمسين ألف سنة بالنسبة لسبعين سنة عملنا ايه ما جبناش واحد في الألف يبقى لما يقولوا يوما أو بعض يوم ادي الدنيا اللي احنا تعبانين فيها ومش عارفين نعيشها تطلع في الآخر خالص ايه ما تسويش فالوقت بيجري علماء الإدارة بيقولوا أن الوقت له خصائص أنه يمضي للأمام ما بيرجعش صح ما تعرفش ترجعه ما تعرفش توقف عقارب الساعة وترجع زي الجماعة بقى بتوع الليل الخيال العلمي وبتاعه نرجع لايه لعهد العصور الوسطى ونعيش يومين ونرجع تاني وحاجات من دي لا ما فيش من الكلام ده خالص ما ينفعش ترجعه صح وفي نفس الوقت هو بيمشي بسرعة محددة ما تعرفش تجريه يعني احنا عايزين نخلص ما تعرفش عايزين نخش في رمضان تاني هو بيمشي بسرعة محددة في نفس الوقت لا يمكن إيقافه أو تغييره ولا يمكن إعادة تنظيمه ولا يمكن أن تعوض ما فاتك منه صح؟ هو ده الوقت عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك لما هتبقى كبير مش هتعرف تعمل حاجات كتير واسأل الناس اللي أكبر منك وتلاقيهم جاي يقول لك والله يا ابني كان نفسي احفظ وكان نفسي اعمل بس خلاص الصحة مش جايبة تمام فاغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك والنهاردة الامراض المستعصية في سن صغير مفيش اكتر منها فانت النهاردة بعافية اللهم لك الحمد كله فالحق ثلاثة غناك قبل فقرك انت لاقي النهاردة وفي الزمن غلاء الأسعار اللي احنا عايشينه ده الله أعلم بكرة هتلاقي ولا ما تلاقيش فالحق وانت معاك غناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك دلوقتي قادر تحفظ قادر تقرأ قادر تروح مسجد قادر تعمل عمل خير احنا دلوقتي بنكلم الإخوة نقول لهم يا جماعة رايحين غسل يا جماعة رايحين كذا معلش أخ أصل أنا خلفت هو أنت اللي خلفت معلش انت عارف لسه يعني اصل هاخد مراتي واعمل وبعدين ده يوم الاجازه هتقعد تقول لي انت حتى يوم الاجازه رايح لي فيها تعمل فيها شيخ فمش هتنفع ادي الوضع كل سنه وانت طيب فهو فراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك الحق دلوقتي ما تعرفش الاجل امتى فمن خصائص الوقت انه سريع الانقضاء فعشان كده لا وقت للمسلم للإهدار مصطلح الوقت الضايع ما يعرفوش مسلم أصلا مصطلح خاطئ مفيش حاجة اسمها وقت ضايع بتوع الكورة هم اللي يقولوا وقت ضايع لكن احنا ما بنلعبش ما ينفعش تقول هلحق في الوقت الضايع مفيش وقت ضايع الوقت الضايع اللي راح وده ما بيرجعش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد الصعال الألباني قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها الحق اعمل حاجة ما تهدرش في الوقت طب ودي هتعمل ايه وانت كنت بتعملها علشان انت بتعملها امتثال اعمل كذا حاضر يا رب القيامة هتقوم دلوقتي هحط انا فسيلة تعمل ايه ما هو كل ده هيتشال دلوقتي اعمل بيها ايه دي لا انت بتعمل عمل صالح اصل انت بتحطها ونيتك لو حد هينتفع بيها يبقى انا كنت سبب في ان انا اوصل له الخير ده يا سلام لو امة المسلمين كلها بتفكر بالطريقة دي بتفكر ليه مش لنفسها مش بعمل عشاني بعمل لأجله ابتغاء مرضاته هو كانت كل حاجة في حياتنا تتغير درس الإخلاص المهم والخطير من الكلام ده سيدنا عمر عدى على خزيمة ابن ثابت فقال له ما يمنعك أن تغرس أرضك ما تقوم تشتغل انت قاعد بتعمل ايه فقال خزيمة أنا شيخ كبير أموت غدا يا عم دي أيام معدودة هعمل إيه دلوقتي يعني خلاص بقى يلا حسن الختام قال له عمر أعزم عليك لنغرسنها قوم يا عم قوم والله هنقعد نشتغل دلوقتي قال ابن خزيمة عمارة قال فلقد رأيت عمر وأبي يغرسها معه بصيت لقيته قاموا هما الاثنين وسيدنا عمر قعد يشتغل في أرض خزيمة ويديله الدرس مفيش حاجة اسمها تبطل شغل إذا كان ده مجالك وإذا كان ده سكة هتاخد بيها أجر ما تسيبهاش شفتوا بقى المفهوم ده بيقوله الواحد كبير في السن احنا النهاردة محتاجين نقوله للشباب شباب يلتزم مش عايز يشتغل ليه يا عم مش عايز تشتغل هتقعد تقول لي يعني العمل عبادة ما انت عارف انه الواحد لما بيشتغل بيضيع خالص وايمانياته بتبقى تعبانة ما انت مش لاقي نية ما انت لو كنت بتعمل الكلام ده ابتغاء وجهه كان يبقى رصيد حسنات فكانت احوالك الايمانية تتغير لكن انت بتعمل لحسابك انت بتشتغل عشان يبقى معاك فلوس عشان تعمل البيت الحلو وتركب العربية الشيك وتتجوز المرأة الجميلة ويبقى عندك رصيد في البنك وتصيف في الساحل وتعمل كذا عشان دي قدام الناس ده عايش عايش عيشة كويسة دي الهدف الحقيقي والله أخ وفاهم ممكن مراته تضيع له المعنى ممكن أهله ممكن أصحابه يقعد الأخ يخش في وسط ناس من أهل الدنيا بدل ما يبقى مؤثر يتأثر جاي يقول لك الناس دي عايشة يا عم ده احنا اللي ضايعين بس يعني اخوة بيقولوا لي في احد الجامعات عملوا الفان داي اليوم المرح فالشباب قاعدين ولابسين تنكرية وحاجات وكلام هبل فالعيال قاعدين تبص الاخوة بقى مش مثلا يبص ايه العيال الهبل دول لا راجع يقول العيال دي مقضيينها ليه بقى هو منهزم نفسيا هو مش عارف هو بيعمل ايه هو مش حاسس لذة ايمان ولا ولا ولا فبيقول لك يعني انتوا قاعدين تضحكوا هضحك على نفسي لغايه امتى لا انا سعيد في التزام ولا انا سعيد وانا مش ملتزم اهي يعني يمكن العيال دي فاهمها صح يمكن الواحد لو يعمل بس الحاجات دي هي دي حرام عادي عبث انا قعدت مره مع اخوه المفروض الناس فاهمه يعني وجاي بقى بديهم درس كان امتى كان من سنتين وكانت بطوله الافريقيا هنا نفس المرحله دي كانت مرحله اللي كان فيها الاساءه للنبي صلى الله عليه وسلم والناس بقى قاعده بتتكلم وعذرا رسول الله ومش عارفه ايه وايه بس لا خبر يعلو على خبر كاس الامم الافريقيه فانا قاعد استحوذ مع الشباب اقول لهم بقى ايه يلا يا شباب عايزين نعمل اي حاجه اي حاجه فكر كده ازاي تنصر النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي وبتاع قعدنا ساعه الا ربع بقنعهم يتفرجوا على الشوط الثاني ويسيبوا شوط ويا رب ما يجيش الجون في الشوط الاولاني ادي ادي الهم طب وايه نعمل ايه ايه هنكتب تيشيرت ونطلع في الاستاد ونقول عذرا رسول الله بنضحك على نفسنا صح انا بتكلم على انه واحد شايل هم ولا مش شايل هم عايشها ازاي فما فيش وقت تضيعه ما عندناش مصطلح الوقت الضايع تعال بقى نتكلم كلام عملي عرفنا وقت يعني ايه وعرفنا هدف يعني ايه ازاي تدير وقتك دلوقتي في علم اسمه علم إدارة الوقت بتوع الإدارة عاملين قسم خاص بالموضوع ده عايزين نتكلم احنا بشكل إسلامي إزاي أدير وقتي أول حاجة معنى الإدارة الصحيحة للوقت تتلخص في كلمة واحدة إن أنت تحسن استغلال الوقت الضايع في حياتك بمعنى أنا في وقت بيضيع قد إيه وليه بيضيع مع أصحابي بيضيع مع كذا بيضيع بسبب كذا أسباب كتير همسك جزء من الوقت ده وابتدي أحسنه يعني مش هاخدها مرة واحدة احنا لسه قايلين لو انت ظبطت خمس دقايق في اليوم يبقى ثلاث اشهر في عمرك هتظبط ساعة ثلاث سنين فنبتدي نظبط ربع ساعة نص ساعة الربع ساعة اللي احنا هنعملها المرة دي هتبقى هنحط فيها عمل معين سواء كان ذكر سواء كان عمل صالح من دعوة هترفع سماعة التليفون وتكلم حد على خاطر تنوي انت دلوقتي مش عارف تذكر ومش عارف تقرأ ومش عارف تصلي ممكن تعمل ايه وعندك انت لستة باختيارات متعددة عشان الملل وانت تيجي دلوقتي مش مش في المود مش عارف اعمل الكلام ده عندك دي بلاش دي تبقى دي بلاش دي تبقى دي عندك اكتر من حاجه يبقى ادير وقتي ازاي بفاعليه ان انا اضيف لحياتي جزء من الوقت فعلا المهدر قالوا 15 دقيقه كل يوم تعني 13 يوم عمل كل سنه اضافه 30 دقيقه كل يوم تساوي 26 يوم عمل يعني نص ساعة بتجيب بالنسبة للشغل لو زودت نص ساعة كأنك بتزود شهر كامل تقريبا في السنة طيب ازاي يبقى فاعل ان انا اتاجر مع ربنا صح بوقتي انتوا عارفين الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية قلناها في محاضرات كتير بالذات في تاجر مع الله انه النبي لما دخل صلى الله عليه وسلم على سيدة جويرية قال لها لقاها قاعدة على مصلاها بتذكر ربنا من ساعة ما النبي خرج لصلاة الفجر لغاية ما النبي رجع بعد جلسة الشروق وهي قاعدة على مصلاها قاعدة لها ساعة ونص بتذكر ربنا سبحانه وتعالى على مصلاها فعاملة عمل جيد اهو وعظيم اهو فالنبي صلى الله عليه وسلم ادها الوصفة لاستغلال الوقت بايه بالاعمال المضاعفة قال لها لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن الشغل اللي انت عاملاه في ساعة ونص انا عامله بثلاث مرات من الكلمتين دول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اداني المعنى ان انا عايز الوقت يبقى وقت فعال اخد كمان من وقت غيري ما هو اصلا انا وقتي انا مهدر في جزء مش عارف اعمل فيه ايه اعمل ايه اول حاجة اشتغل بايه بالاعمال المضاعفة تاني حاجة الدعوة ليه قلناها دي انه النهاردة لما انا هدعو باخد اجره صح الدل على الخير كفاعله حلو انا دليته على صلاة انا صلاتي لو هاخد عليها قلت قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي الرجل الصلاة ولا يقبل منها إلا نصفها حتى قال عشرها فهنخلينا في عشرها احنا مش بتوع نصها خلينا في عشرها فقلنا نعمل ايه لو انا بدعو اتنين معايا يبقى انا وصلت للتلت لو انا بدعو مثلا اربعة معايا يبقى انا وصلت للنص اربعة وانا يبقى دي خمسة كل واحد بعشرة في المية يبقى خمسين في المية مش عشرها لو انا بدعي تسعة معايا يبقى انا جبت كده ثواب الصلاة كله يبقى انا مفيش وقت بالنسبة لي ضاع ايه كمان شوف انا بقى لما انا اسيب من ورايا اثر والاثر ده يضاعف انتوا فاهمين الصحابة مش بس نصرتهم للنبي وقيامهم باعلاء راية الاسلام و و و من فضائل الصحابة ما هو كل خير وصل لك كان على طريقهم مش كده الحديث اللي احنا بنقوله دلوقتي ده سبب ان هو وصلني وان انا قلته صحابي وهو في قبره بياخد حسناته شفت هو بقى هنجيبه منين ده هو ده الفرق كبير قوي انك تسيب حاجة تسيب من وراك كنز كده يبقى الوقت فعال طيب حاجة كمان وقفة تانية مثال تاني المثال الاولاني قلنا انه نضعف الاعمال وكمان قلنا الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما وقفتوش مع المعنى ده قبل كده حديث الصحيحين من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ يعني يزاد وينسأ له في أثره يعني يزاد في عمره فليصل رحمه طب بالراحة إزاي هيزاد في عمره ما هو مش العمر ده مكتوب صح ولا لا مش ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صح إزاي هيزاد في عمره الإمام النووي وهو بيعلق على الحديث قال فيها أكثر من جواب من الأجوبة فيها الصحيحة إنه يبارك له في عمره ويوفق إلى طاعات فيها ويعمر أوقاته بما ينفعه في الآخرة ويصونها من الضياع فذلك زيادة عمره الناس كلها تلاقيها بتنام سبع ساعات هو بينام أربع ساعات المشايخ الكبار كده الشيخ الألباني كان بينام أربع ساعات إخوة أعرفهم بيناموا أربع ساعات أربع ساعات وبيقوم زي الفل أنت عشر ساعات عشان تعرف تقوم فرق طب ما هو ست ساعات دي فرق ثلاث ساعات دول فرق ثلاث ساعات دول لو احنا حسبناهم دلوقتي شوف كده وده اللي انا هعمله معاك دلوقتي عايزين نحس بالوقت بجداول عمليه ها في 10 دقايق تقدر تعمل ايه جرب شوف كده الاذكار اللي ممكن تمسك الستوب ووتش واقعد استغفر ماشي ومعاك اي عداد من العدادات بس انا عشان نوصل لايه القياس ده اقعد اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله بالراحه استغفر الله استغفر الله استغفر الله عشر دقايق جبت كام عشان تبقى في الاخر خالص لو انا ضيعت ربع ساعة لو انا ضيعت ساعة يعني ضيعت 3000 استغفار 2000 استغفار و2000 استغفار دول كانوا يعملوا ايه ده كانوا يطهروا القلب وكانوا يصلحوا حال الواحد وكانوا ممكن الواحد يبقى في حال اخر تماما كانت ساعة شغل ما هو انا بقول الواحد هيتحسر قوي لما تيجي تقول يا رب اعمل ايه ما انا كنت احوالي كان يقول عارف الموضوع كله ان انت كنت محتاج 10 دقايق تستغفرني فيها كان كل اللي فيك ده تخلص منه كل المشاكل اللي انا اه الواحد ساعتها يعمل ايه يعني عشر دقايق كانت هتظبط الدنيا دي كلها ده انا كنت خيبان قوي صح نفس الكلام هم. خلينا في عشر دقايق ممكن تقرا قد ايه قران تخلص قد ايه انت مثلا بتقرا الجزء في ساعه الا ربع او في نص ساعه طب احسبها كده والحرف حرف القران ب 10 حسنات ممكن تبقى مليونير بالحسنات في عشر دقايق صح؟ ممكن في ساعة تقرأ كام صفحة في كتاب علم يثبتوك في عقيدة ولا في شيء من الحاجات الفكرية الجيدة اللي ممكن تثبتك على الطريق أو شيء في مواعظ أو أو في, عش... في ساعة ممكن تسمع محاضرة تقلب كيانك في ساعة ممكن تروح تصل رحم فيغفر لك ذنب كبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاله الرجل أذنبت ذنبا كبيرا قال هل لك من أم قال لا قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها صلة الأرحام وبر الوالدين بيكفروا الذنوب التقيلة ساعة كنت ممكن تغير فيها مسارك إيه كمان ممكن في ساعة تعمل حاجات عظيمة جدا وكبيرة جدا ممكن تسعى في قضاء حاجة مسلم فيبقى بثواب اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء حاجة قال لك معلش والله معذور في كذا حاضر رحت رايح جايبها له ومديها له شفتوا الوقت اعمل الاختبار ده واكتبه كده الاختبار نحدده في مجالات عشان نبقى عارفين نعمل ايه خلال 10 دقايق او ساعة او حط انت يعني تحديد معين احنا قلنا عايزين نحدد برضو اوقات خلينا نقول كلام محدد 10 دقايق علشان يبقى عندك نسبة صغرى وساعة عشان يبقى عندك نسبة اكبر شوية خلال العشر دقايق بيجيك قد ايه في الاذكار تسبيح واستغفار وتحميد وتهليل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلال العشر دقايق او ساعة بتعمل فيهم قد ايه اتنين في مجال زي مجال طلب العلم تقدر تقرا كام صفحة من كتاب لو انت هتبقى بكرة طالب علم عشان بعد كده لما اديك كتاب واقول لك الكتاب ده يخلص في ثلاث ايام 300 صفحة تقدر تخلصه وتقدر تلخصه وتقول وتتكلم ويبقى عندك شيء تمام لو انت في مجال طلب العلم لو في مجال تعبدي آخر في عشر دقايق ممكن تصلي كم ركعة بقول والله أحد بس وبثلاث تسبيحات في الركوع والسجود ممكن تصلي كام ركعة وانت عارف اسجد واقترب يعني ممكن السجدة دي بخطوة في الطريق لربنا فتأثر المسافات تقدر تصلي كام ركعة في عشر دقايق أو في ساعة تقدر في عشر دقايق أو ساعة تنجز إيه من الأعمال الدعوية تقدر تدخل على النت وتكتب مقالة أو تلخص مقالة جيدة شفتها وتعملها تدخل تعمل مجموعة بريدية وتوزعها على الناس كلها تعمل إيه في 10 دقايق خلال ساعة ممكن تقدر تعمل إيه أو خلال 10 دقايق ممكن تعمل إيه في عمل دعوي ترفع سماعة التليفون وتتكلم مع واحد وتثبته على الطريق وهو كمان يثبتك ها حط مجال حدد حاجات تقدر تعملها فبعد كده تقول ده أنا النهاردة ضيعت وقت كتير قوي وصلت طيب يبقى احنا محتاجين في روشتة تفعيل الوقت إدارة الوقت بفاعلية أول حاجة أنا عايز أحفظ إن احنا نعمل إيه نستغل الوقت في الأعمال المضاعفة اتنين الدعوة تلاتة قلنا نستغل الوقت بان احنا نقيمه مش بالثواني والدقايق والساعات الصحابة كانوا بيعملوا كده تقول له تأخرت بمقدار خمسين آية ما كانش فيه ساعات فايه المقياس اللي عندهم الوقت ده انا قريت فيه خمسين آية اتأخرت بمقدار خمسين آية تعرف تبقى كده بدل ما تيجي تقول لي انا ضيعت ساعتين تقول لي النهاردة انا ضيعت ثلاث اجزاء قرآن كان زماني دلوقتي عملت كذا انا ضيعت ثروة كبيرة قوي ينفع طيب عايزك تعمل اجراء تحليل للوقت احنا خدنا دلوقتي كذا فكرة اهي علشان خاطر ازاي نعرف نعمل هدف وازاي نعرف نتحكم في وقتنا ونديره هسألك ثلاث اسئلة اعمل الشيء وبعد كده وانت بتحاسب نفسك اسأل نفسك النشاطات اللي انت بتعملها في اليوم رحت كذا وعملت كذا وسويت كذا و... اكتب اليوم النهاردة اتقضى ازاي من الساعة كذا للساعة كذا تقريبا عملت ايه وبعد كده اسأل نفسك على كل عمل انت عملته الثلاث اسئلة دي ده كان ضروري ضروري النهاردة كنت عملت ده ولا ما كانش ضروري لا كان ضروري طبعا طب كويس الشيء ده برضه كان ضروري لا ممكن ما كنتش اعمله طب نشوف كده بتعمل قد ايه ضروري وقد ايه ملوش لازمه ادي السؤال الاولاني السؤال الثاني الحاجه اللي انت عملتها تخصك ولا ممكن تكون تخص غيرك يعني شغلت نفسك قعدت تتكلم شفتش الاخ حد النهارده والله مش عارف وساعتين قاعدين نتكلم على الأخ. يا مالي خلاص الاخ وحالته ومشكلته ممكن تتلخص في وقت لكن اقعد ساعتين شغل بالي بغيري ليه الا اذا كنت انا شغل نفسي بغيري للهدف ان انا اخد بايديه لطريق ان انا ادعوه ان انا اوصل له رساله خير معينه انما ان انا اشغل نفسي مش هو ده القعدات وما شفتش وحصل وفلان وعلان والاخوات بقى ما يتوصوش في الحته دي للصبح يعني ساعتين ثلاثه في التليفونات قاعدين بنحكي في قصه الف ليله وليله صح اللي انا بتكلم فيه يخصني ولا لا السؤال الثالث اللي انا عملته مفيد ومحقق للهدف ولا لا احنا حطينا هدف في الاول ها ده يرضيه اللي انا عملته ده يرضيه ولا ما يرضيهوش يقربني منه ولا ما يقربنيش اشوف كده بقى في تحليل الوقت ده انا انجزت قد ايه انا بتقدم لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر انت بتتقدم ولا بتتاخر انت ماشي ولا واقف محلك سر فاكرين المثال ده قلناه بعد رمضان على طول قلنا في ناس واقفة وبتعمل ايه جري في المكان بينهج فانت قاعد تقول له، ها ايه الاخبار الحمد لله ما عملتش حاجه خالص بيجري في المكان فبيقول لك انا صلينا وعملنا وسوينا الحمد لله خدت كام خطوه فاكرين رمضان فاكرين المعاهدات بتاعت رمضان فاكرين الخطط في رمضان وبعد رمضان ايه الاخبار اهلا اهلا اهلا كل سنه وحضرتك طيب طيب عايزك تحط في اعتبارك في ضوء الكلام اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه ده احنا بنتكلم في الوصفات العمليه ازاي ادير وقتي بفاعليه حط في اعتبارك معوقات في الطريق اول حاجه ان المهام لن تنتهي وانه لابد انك تضع نهاية للاهداف اللي انت بتحطها بمعنى ايه انا من هنا للصبح طول امل مش النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين حب الدنيا وطول الامل قلناها كتير قوي فانا النهاردة الامالي مش هتنتهي مش هو رسم الخط وقال الخط ده طالع من مربع والمربع ده اجله اجله بينهي امله امله عريض قوي فالاماني مش هتنتهي لكن الاجل هيجي ويقسم الامال دي فبالتالي ما ينفعش تسوف ما ينفعش تدي مساحة لبكرة وبعده والسنة الجاية وإن شاء الله رمضان الجاي هبقى أحسن إنسان في الدنيا ولما أضبط بس موضوع الجواز ولما أحج ولما أشتغل شغلانة كويسة ولما والله ولا هتعمل حاجة سوف قالوا أكثر وعيد أهل النار منها يصطرخون من سوف وقيل أنها واد في جهنم سوف ما ينفعش تقول سوف لأن إيه المهام والأحلام مش هتنتهي بيقولوا عشان تعرف تدير وقتك بفاعلية لازم تنظم كل شيء حواليك انت هتقعد على مكتب المكتب ده لازم يبقى منظم انت هتقوم بمجموعة اعمال معينة يبقى لازم ليها ترتيب معين ما تستعجلش ما تجريش نظم كل حاجة وابتدي ركز هتعمل ايه كاتب هدفك منظم حياتك اللي حواليك معيش الناس اللي حواليك في حلمك وهدفك لان احيانا الاخ عايز يلتزم التزام قوي وزوجته مش مهيئة نفسيا لكده فهو يخش وعايز يصلي كذا وعايز يعمل كذا وهي تقول له انت مهملني قاعد طول اليوم في الشغل وفي كذا وكذا وجاي بالليل تنقطع لي العبادة هي مش عايشة هدفه فأنا ليا حقوق أنا ليا كذا فلازم اللي حواليك يحسوا بهدفك زي ما انت بتروح قايل كده يا جماعة انا عندي امتحانات فانا مقفل ومحدش يكلمني خالص الموبايل هبقى قافله مش عايز حد يخش عليا دلوقتي انا عايز اركز ايوه فمعيش اللي حواليك في هدفك نظم كل شيء حواليك عشان تقدر تعيش لهدف حقيقي تقدر تعمله تعالوا شوفوا ممكن بإجراء عملي إزاي نقدر ندير الوقت بفاعلية مصحف في جيبك كنز في قلبك شعار مصحف في جيبك كنز في قلبك لو حفظت في القرآن في نص ساعة بس تقدر بإذن الله في ثلاث سنين ونص تختم بمعادلة بسيطة قوي ان احنا هنخلي نص ساعة لو فرضنا ان انت بتحفظ خمس آيات يوميا يبقى انت بتحفظ 150 آية في الشهر يبقى انت لو قلنا حفظك مثلا سورة زي البقرة الجزء الأولاني بيقف عند الآية 142 يعني تقريبا حفظت لك جزء لو حسبتها بالورقة والقلم ودي آية من البقرة مش يعني من الصور البسيطة بالورقة والقلم تختم في ثلاث سنين ونص الناس عملت الكلام ده ختمت في المواصلات وهو بيروح وهو بيجي ماسك المصحف وبيقرأ اللي هو بيقوله كتير هتقولي ما مش تركيز يعني بيقرأه عشان يبقى خلاص عمله وبعد كده يقعد عليه وقت بسيط جدا يلاقيه خلاص بقى طول النهار قاعد بيقرأ الآيات دي ختمه أنا أعرف أحد مشايخنا خلص صحيح مسلم كله في المواصلات وتقريبا حافظه في المواصلات أدار وقته بفاعلية شوفوا السلف أبو بكر بن الأنباري أحد علماء السلف الكبار بيقول كنت أعيد في كل أسبوع عشرة آلاف ورقة بس خدوا بالكم بس عشان ما تقعدش تقول انت بت... لسه قايل في الاول كلام واقعي 10000 ورقه يتقروا ازاي لو شفتوا المخطوطات تقريبا تيجي مثلا تلت او ربع الورقه بتاعتنا بس خلينا نقول ربع حتى يعني, يعني هو بيقول 10000 يعني بيقرا في الاسبوع حوالي 2000 ورقه مثلا بيقرا 2000 ورقه يعني بيقرا في اليوم قد ايه تقريبا 300 صفحه في ناس قرايتها سريعه جدا ممكن يخلص الجزء ده ابو بكر بن الانباري عمل كده ابن الجوزي ليه كلام ممتع بقى كان بيقول ايه ابن الجوزي ده قالوا برع في 800 علم سوى العلوم الشرعية يعني فلك ماشي طب ماشي اي حاجة ماشي يعني اي حاجة اقول هو انت عارف بقى لما نيجي ان احنا في زماننا ده يقول الانسان مثقف فخافة يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله يبقى عارف له ثلاث اربع علوم قالوا 800 علم ابن الجوزي سايب من بعديه تفسير كامل زاد المسير سايب من بعديه كتب في الفقه سايب كتاب تحقيق الخلاف وسايب كذا وسايب كذا كتب في الفقه وكتب في الحديث سايب من بعديه موسوعات في كل العلوم سايب في علوم القرآن وسايب في علوم الحديث مش سايب ده كان بيعمل ايه بقى بيقول لك انا ما بصيت لقيت في ناس بتيجي تقعد عندي تقلة شوية اللي هو يجي وعايز بقى يقعد وحبيبي يا سيدنا الشيخ وبتاع والله يكرمك وعايز يحكي في قصة انا ما عنديش وقت ما عنديش وقت ان انا اعمل الكلام ده فقعدت ابص هو ايه الوقت اللي بيضيع وقت تقطيع الورق وبري الاقلام هو ده الوقت اللي بيضيع عند ابن الجوزي قال فجعلت لهم تقطيع الكاغد الكاغد ده اللي هو الاوراق اللي كان بيكتبوا عليها زمان وبري الأقلام هو يجي إذا صاحبنا يقعد يبري القلم إيه ده آه عشان كده بقى ابن الجوزي عشان كده يعمر ذكره إلا زماننا الحالي ابن تيمية كان بيخلي الغلام يقعد عند الخلاء هو يدخل الخلاء يروح هو قاعد من بره ويقول له إيراري علشان دماغه ما تشرطش في شيء حتى وقت قضاء الحاجة ايه يا عم الناس دي وهكذا ابن جرير الطبري مشهور عنه الحكاية قال لهم ها من يهم ان يكتب خلفي قالوا له يعني عايز تكتب قد ايه قال لهم 300000 300000 ورقة هيقول من املائه التاريخ والتفسير محتاج حد يكتب فالناس طلع عينها معاه كتبوا 4500 ورقة لو شفت تفسير الطبري يطلع في حوالي على حسب الطبعات في طبعة مثلا بتاع 10 مجلدات طبعة 16 مجلد قد كده ده عمله ازاي املاء املاء عارف يعني ايه املاء حدثنا كذا كذا كذا ما بيبصش ورقه ايه يا عم الناس دي دي ايه بركه وقت طبعا وقال لا حول ولا قوه الا بالله خلاص فطرت العزائم عشان هيكتبوا من بعديه آلاف الأوراق أربع خمس تلاف ورقة قاعدين بيكتبوها بخط إيديهم قال لهم أنتوا بقيتوا خلاص خيبانين ما بقاش حد عارف دلوقتي يشتغل آدي ابن جرير ابن جرير الطبري وغيره وغيره وغيره ابن المبارك قالوا له إلى متى تطلب العلم ما كفاية يا عم ده أنت بقيت أمة كفاية عليك قوي كده قال حتى الممات إن شاء الله عبد الرحمن بن حاتم الرازي كان بيحكي عن والده ده كان من كبار المحدثين يقول ربما كان يأكل فيقرأ ويمشي ويقرأ ويدخل الخلاء فأقرأ عليه ويدخل البيت لطلب شيء فأقرأ عليه الشيخ الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان أولاده بيقولوا أبونا يصحى من النوم يقول هاتوا الدفاتر وكأنه كان يحلم بالتفسير ويروح قاعد كاتب يقوم كده ياخد يفوق شوية يروح قال لهم هاتوا هاتوا هاتوا البتاع يروح كاتب كده وينام تاني ايه ده هو ده الناس دي ما كانتش بتضيع وقتها عايزين جدول ادي الجدول بقى النهائي اللي نتفق عليه لازم في جدولك زي ما قلنا يكون هدف مثلا أن تحفظ مقدار معين من القرآن لازم يكون لك ورد معين تعبدي بتقرأ قد إيه وبتحاسب نفسك بالطريقة دي جزء كل يوم بتعمل كذا لازم في جدولك ورد ذكر واستغفار لازم في جدولك تحدد مجموعة من العبادات زي الصيام لازم في جدولك تعمل التوازن ما بين حياتك ومتطلباتها وما بين الصلة والبر والمعاني دي بحيث انه يبقى الامر مش قاصر على جانب واحد فقط لازم ده كله يبقى موجود انت محتاج شحن عشان تقدر اللي انا بقوله ده تسمع محاضرة زي دي مرة واثنين وثلاثة وتكتب في ضوء الكلام ده خطة عملية لإدارة وقتك وحياتك من اللحظة دي تعال اقول تصور ليومك ممكن يبقى عامل ازاي يوم في حياتك ممكن يبقى كده يبدأ يومك من قبل الفجر على قدر استطاعتك وبالذات احنا في الزمن الشتاء ده بيبقى جيد ان انت تنام جزء في الليل وتلاقي نفسك صاحي مثلا قبل الفجر بساعة قبل الفجر بساعة تقوم تتهيأ للصلاة وتصلي لك مثلا نص ساعة اللي ربنا يفتح عليك بيه حاطط انت وردك ان انت هتقرأ مش مهم يا جماعة في الاول انك تبقى شاغل نفسك بالارقام حط قدامك ان انت وقت هتقضيه في طاعة الله عشان ساعات بنبقى عايزين نقرا جزء عايزين نقرا جزء او عايزين نعمل كذا فبتروح المعاني انا اهم حاجة عندي المعنى فحط قدامك ان انا هصلي نص ساعة او ساعة الا ربع ماشي وهخلي بقى وقت للمناجاة والتضرع والشكاية الى الله ربع ساعة يبقى هصلي وبعد ما اصلي وانا قاعد كده وقافل النور وعايش في نوع من الخلوة والمناجاة بيني وبين الله سبحانه وتعالى هي دي الساعة اللي هتقوم عليها يومك أصلا من أصلح ليله أصلح الله له نهاره كده لغاية أذان الفجر أنا مش هقول طبعا الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده أكتر من مرة يعني مش هقعد أقول له صلي الفجر وبعد الفجر تقعد تقول أذكار هقول الكلام العام هنصلي الفجر قعدة الشروق لو ما قعدتش قعدة الشروق يبقى عندك بدائل كل حاجة ليها بديلها ما صليتش في الليل نمت يبقى هتقضيه في الايه في النهار كان اذا فاته ورده من الليل صلى الله عليه وسلم صلاه وقت الضحى يبقى عندك فتره تانية تصليه فيها هتثبت عدد من الركعات عشان تحاسب نفسك علشان يبقى عمل قابل للقياس كويس كل حاجه ليها بديلها طيب صلينا الفجر قعدنا قعده الشروق طب انا دلوقتي مدروخ ومش قادر اقوم حاسس ان انا مش قادر اقول دلوقتي الاذكار ولو قلت يبقى انا هقولها وانا مسقط مش قادر او عندي بعض المشاغل عندي شيء مهم لازم اقوم بيه خلاص يبقى عندك بدائل لهذا الامر القعده دي لو ما قعدتهاش هنقعد قعده تانية يا اما بين المغرب والعشاء يا اما قبيل المغرب عشان الوقت ده وقت مبارك برضه بيبقى لازم ليا في المسجد قاعدة نص ساعة أو ساعة دايما بقضيها في المسجد علشان خاطر برضه أستكمل الجانب التعبدي في حياتي كويس كده؟ طيب هننظم مهم قوي جدا جدا جدا انت بتنام قد ايه وبتصحى امتى والوقت اللي كده كده بيبقى بالنسبة لك مشغلة البيت والناس والضوضاء حواليك ما بتقدرش تعمل فيه ايه فمش هنخلي الحاجات اللي عايزة تركيز للوقت الصافي ماشي يبقى هتنام قد ايه ده مهم جدا تقسم نظام نومك طيب انا نومي تقيل شوية حبتين يبقى استعين بالله سبحانه وتعالى وقول اللهم اشفني باليسير من النوم قول ايه اللهم اشفني باليسير من النوم عشان يبقى النوم مش طويل وتقدر تتحكم في وقتك زي ما قلنا طيب وتاخد الاداب الخاصه بقبل النوم علشان خاطر برضو ال- الوقت ده يبقى وقت مبارك بالنسبه لك ويكتب لك في ميزان حسناتك اخر حاجه تمتم عليها نام وانت بتقول الاذكار وقلبك بيقول يا رب اليوم ده تكون رضيت عني فيه ماشي عود نفسك بس خد بالك ابليس مش هيخليك تعمل الكلام اللي انا بقوله ده من دلوقتي لانه 3 4 5 ساعات انت نايم فيها يخليهم كل دول في ميزان الحسنات لا قوم اعمل اي حاجه بلاش تنام لي على طاعه وت- ويتكتب لك ده كله في ميزان الحسنات فخد بالك من ال- الحته دي قوي طيب احنا واصلين ان احنا هنصلي الفجر هنقعد قعده الشروق عندنا بدائل قعدنا قعده الشروق كويس ما قعدناهاش هنقعد بدلها يا اما قبل المغرب يا اما بين المغرب والعشاء الوقت اللي هو وقت البكور اللي هو وقت الضحى ده ده من اعظم الاوقات بركه سيدة عائشه كانت بتقول انا ما اعرفش ازاي الناس بترزق وبيناموا وقت الضحى فعلى الاقل اللي هي مثلا من دلوقتي كده من سبعة لتمانية يعني مدروخ ومش قادر وما نمتش كويس لا مانع بس يا ريت الوقت ده تبقى صاحي فيه علشان خاطر ده وقت بركة ده وقت بقى ممكن يتحط له في الاعتبار ورد انت ما قريتوش او حفظ للقرآن ممكن يبقى احسن وقتين تحفظ فيهم قرآن قبل الفجر وبعد الفجر مباشرة وقت البكور ده ده احسن وقت ده الكلام ده متجرب من ايام الحفظ انه احسن اوقاتنا فعلا اللي كنا بنحفظ فيها كانت في الاوقات دي كويس الشغل بقى والمذاكره والحاجات دي كلها نبتدي بقى ياخد يومك يومك بقى من الساعه 8 تبتدي تشوف الحاجات اللي هتقضيها انت رايح كليتك وانت رايح شغلك وانت بتقضي م- مأموريه معينه او او او شوف ال- حاجاتك قبل ما تخرج اشترط العلماء بيقولوا اول اليوم سواء بقى كان الكلام ده في قعدة الفجر او انت وانت خارج اشترط يعني ايه اشترط يعني تحط الجدول اللي انا قلت عليه هتكتب اربع حاجات هتعملها النهاردة النهاردة هنخلص كذا في الشغل والنهاردة هحضر درس بالليل والنهاردة هقضي المشوار الفلاني الخاص بالبيت وانت وانت بت- بتجيب انا النهاردة هخرج اجيب مش عارف ايه احتياجات البيت ليه هنزل اجيب مرة واحدة عشان ما اضيعش وقت هروح الحتة الفلانية بتفكر انت هتعمل ايه فبتحط شروط تشترط على نفسك انت هتعمل ايه في اليوم ده عشان بالليل في ورد المحاسبة هنتحاسب على الكلام ده تمام تحط البرنامج وتبتدي هعمل كذا كذا كذا كذا وحاطط اوقاتك ظبطها بالصلاه يعني اوعى تقول انا معادي معاك الساعه 5 او معادي معاك الساعه 3 او معادي معاك الساعه كذا قول له معادي معاك بعد العصر بعد العصر كذا بس حط الكلمه دي قدامك عارف ليه علشان ذهنك بياخدها وبيبرمج عقلك على انه بعد صلاه العصر تفرق قوي وانك حاططها الساعه كذا هتلاقي نفسك في حاجه بتقول لك انت عندك ميعاد الساعه 4 فممكن في وسط الهيصه دي تلاقي صلاه تروح لانك مشغول بده قبل ده فانت مشغول بالصلاه الاول ومشغول بعد كده بالحاجات التانية فاهمين المعنى ده يبقى اظبط اوقاتي بايه على الصلوات مواعيدي تبقى كده علشان ما يحصلش اي خلل في صلاه من الصلوات ومظبط برضو احوالي بالصلاه يعني هنشتغل من دلوقتي من الساعه 8 لغايه الظهر ده هتنجز فيه ايه انا بسمع العلماء والناس اللي هم يعني يشار اليهم بالبنم يومك بتقضيه ازاي يقول لك الوقت ده ما بخليش اي انسان في الدنيا يتدخل في وقتي في الوقت ده بالذات لان حته وقت كده ورا بعض اربع ساعات مثلا او الكلام ده بالليل لواحد بيسهر شويه فممكن ايه يبقى حاطط من العشاء لغايه الساعه كده ده مش وقت حد يكلمني فيه خالص ليه؟ ده وقت أنا مركز في حاجة عايز أركز دلوقتي إن أنا أقرأ كتاب فمش عايز ولا مراتي تقول لي ولا أولادي ولا عايز أمي ولا أبي ولا أي حد أنا دلوقتي عايز أركز في الحاجة اللي أنا عاملها ففي الوقت ده ممنوع حد يتصل عليا ممنوع حد كذا قافل أصلا موبايلي وما بكلمش حد وبركز وبعود نفسي إن أنا أحط قدامي هدف وأنفذه الكلام ده هينفعك في حفظ القرآن الكلام ده هينفعك في الخشوع في الصلاة أصلا الخشوع في الصلاة والمعاني دي كلها حصر الذهن في هدف واحد عايز تحفظ قرآن بسرعة بسرعة وتنجز وانت بتحفظ فكر انت بتفكر في ايه يعني انت قاعد تقرا كده تلاقي نفسك بتقول ايه انا النهارده هعمل ايه في مش عارف ايه اه صح انت ترجع تاني تلاقي نفسك فكرت في حاجه ثالثه اه والله مش عارف ايه شفت النهارده قال لي ايه لا حول ولا قوه الا بالله وبعدين آه، ذهنك شغال بايه بيلعب في حته ثانيه انا دايما بعلم الناس شش دي شش دي يعني اسكت خالص مش عايز كلام اه الشيطان يجي شش اخسأ يا لعين انا اريد رب العالمين هي دايما كده ليك ت- تعب دلوقتي تفكر انا ب- بحفظ يا ابني مثلا ده بحفظ ما هو بحفظ فاهمين اه هو ده ال- الهدف اللي الواحد يبتدي يركز عليه ويحققه من هنا عايزك تطلع حاطط البرنامج قدام عينيك من الساعة 8 مثلا لغاية الظهر ده وقت محدش يتدخل فيه ممكن بعد كده هيصة بقى يعني في كلام وفي مش عارف مين ومين بيتصل اه اخلي الوقت ده ممكن الوقت اللي ما بين الظهر والعصر لو انا شغلي يناسب يبقى انا هرجع الساعه 2 ممكن انام من 2 لغايه العصر مثلا القيلوله دي لا شغلي مش مناسب انا برجع بعد العصر ابقى ممكن هحط في النهار مثلا نص ساعه مريح استراحه في وقت انت بتخليه للاذكار المريحه يعني انا وانا قاعد كده على السرير مش قادر اقرا حاجه وعينيا خلاص فبعمل ده كده ايه قاعد على السرير بتستغفر شويه بتعمل مكالمه لحد مهم بتخلص كذا بتخلص شويه اجراءات حياتيه معينه بتكلم اهلك بتراجع مع اولادك حاجه بتدخل عليهم سرور بتحط الوقت اللي انت مريح فيه دلوقتي ذهنك مش قادر خالص يستوعب اي شيء يبقى ده يتحط في وقت معين وقت قلنا فيه كلام ومش عارف ايه وايه وايه ده انا حاطه في وقت العصر من عصر للمغرب قلنا اذكار المساء طبعا وهتبتدي لو ما قعدتش القعده تقعد لك قعده كده خلوه طب مش ما فيش مسجد اقفل على نفسي برضه واقعد كده نص ساعه اخلو فيها برضه احد مشايخنا رحت له في مكتبته جه وقت قبل المغرب بنص ساعه ما بيتكلمش ما بيتكلمش او حضرتك كنا خلاص انتهت طب بس امشي انا طيب خلاص آه، وقت الاذكار يا اخوانا بس انت تزعل مرة اتنين تلاتة زي ما انا قلت لكم انا اتعلمت من المشايخ بالطريقة دي ممكن في الاول تقول طب اديني حاجتي دلوقتي انا مش عارفة ايه بس بعد كده تقول بص الانسان ده فعلا محترم وقته علمني درس اهم من دروس كتير قوي اخدها بلسانه صح؟ اه ده وقت اذكار فلما يجي الاخ يتصل عليك في اخوة ما تعرفش بتتصل عليك في اوقات غريبة جدا طب ده وقت صلاة طب انت تتصل عليا دلوقتي ليه؟ طب انا عايز اروح اصلي طب انا ادير وقتي ازاي وانت تدير وقتك ازاي ما هو لازم يبقى فيه حاجة احنا حاطين هدف ان كذا يخلص ما خلصش اموت نفسي واخلصه لان لغاية امتى الوقت هيضيع انا حاسس ان الوقت بيتسرق انا حاسس ان عمري قصير فيلحق يا ما لحقش فهمتوا هتحط الوقت ادي بالطريقه دي بالليل وقت الصفا انت هتنام امتى وهتقرا امتى وهتراجع امتى كل ده يتقسم حسب كل واحد وظروفه ادي تصور عام لحياتك ممكن تمشي ازاي عباداتك قلنا بتثبت حاجات أساسية من نوافل من أذكار من قرآن من صدقات من أعمال بر من دعوة من طلب علم وفي نفس الوقت حقوق الدنيا لازم بتحططها بتتكسب منين وبتنفق ازاي وهتعيشها ازاي مين هم مجتمعك اللي انت قاعد معاهم هل هم مثبطين هل هم بيضيعوا الوقت هل هم عندهم هدف لو هم ما عندهمش هدف اصبر حتى تجعل لهم هدفا فإن لم يعني يتماشوا معك فاتركهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هيبقى من اللحظة دي يا شباب لينا هدف هنعرف نعيشها صح هنعرف إزاي ندير وقتنا بشكل يرضي عنا ربنا يا ريت يا ريت اللي انا قلت النهارده ده يتحفر في وجداننا فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا